بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اهد قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم أحيي قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة وأنت خير الرازقين وهنا المدرسة الربانية وهذا فرع التزكية منها وفيه شرح كتاب مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله وصلنا إلى المنزلة العاشرة منزلة الاعتصام واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لذا قلنا أن الاعتصام اعتصامان اعتصام بالله واعتصام بحبل الله الدرجة الأولى الاعتصام بحبل الله هو المحافظة على أمره مراقبا لطاعته آه وقلنا أن الاعتصام ثلاث درجات الدرجة الأولى الاعتصام بحبل الله وهو الاعتصام وهو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره الاعتصام بحبل الله هو الاعتصام بالخبر بالآية والحديث بالدليل استسلاما وإذعانا الاعتصام بحبل الله وهو المحافظة على طاعته مراقبا لأمره الاعتصام بالخبر العمل بالآية والحديث بالدليل ويكون ذلك بثلاثة أشياء اليقين في الوعد والوعيد تعظيم الأمر والنهي تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف وصلنا إلى تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف وقلنا أن العبد بينه وبين ربه معاملة هناك معاملة بينك وبين ربنا لابد من تأسيس هذه المعاملة وذكرنا أن تأسيس المعاملة أن تعرف الله أن تعرف مع من تتعامل معاملة عبد لرب ليس في الكون إلا عبد ورب فأنت يا إما وأنت بتتعامل مع ربنا تعامل عبد مع رب لو ما تعاملتش تعامل عبد يبقى بتعمل نفسك رب وقلنا أنه أكبر من الشرك منازعة الله في ألوهيته وربوبيته ثم دخلنا في قضية اليقين بلاش نطول المقدمات لأن كل الكلام ده سبق معنا وقلنا أن, الي... أن اليقين علم ونور وهو الحامل الذي يسير به العبد إلى الله اليقين وذكرنا أن الإنسان لا يكون له اليقين إلا بعلم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قصة عزير في النهاية فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير يبقى ربنا اداله آية عشان يعلمه اليقين سيدنا إبراهيم كذلك أرني كيف تحيي الموتى أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وخد الفايدة الجديدة دي لله الليلة دي وهي أن اليقين طمأنينة القلب أن اليقين يجلب الطمأنينة العصر اللي احنا عايشين فيه عصر القلق والهموم عكس عصر الشتات والألم والخوف والأمراض والابتلاءات والأحزان عصر عجيب جدا الذي يريد في هذا العصر طمأنينة القلب اليقين اليقين اليقين يجلب هذه الطمأنينة لما يبقى عندك يقين في الله وهقول لك دلوقتي اليقين ما يبقاش بجهل اليقين بعلم تلقوا أن إبليس في الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها أن إبليس أتى سيدنا عيسى عليه السلام فقال له أليس ألست تعلم أن الله على كل شيء قدير قال بلى وتعلم أن العمر واحد ما قضاه الله سيكون قال بلى قال إذا ألق نفسك من هذا الجبل أنت على يقين أتموت أو ما تموتش ارمي نفسك قال أيا أحمق أو قال يا ملعون إن لله أن يمتحن عبده ولكن ليس للعبد أن يمتحن ربه أنا مش همتحن ربنا أولا عندي يقين وارمي نفسي أشوف ربنا بقى ينقذني ولا لا لا فاليقين بعلم لذلك نقول إن اليقين اللي بيجلب طمأنينة القلب ده بعلم بعلم آه، عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس والبر ما اطمأن إليه الصدر يبقى الطمأنينة هذه عشان كده قلنا في منزلة الطمأنينة لسه ما جاتش معانا في منزلة الطمأنينة هي ايه هي سكون اليقين ايه الطمأنينة ايه سكون سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان سكون يقويه امن صحيح شبيه بالعيان او قالوا الطمأنينة سكون امن في استراحة انس يبقى الطمأنينة دي معنى عظيم جدا كلنا محتاجينه فعلا حقيقة محتاجينه في بيوتنا الطمأنينة محتاجينه في قلوبنا محتاجينه في حياتنا محتاجينه في تعاملاتنا الطمأنينة سكون في عصر التشتت والتنطط و- والارتباك سكون قوي امن صحيح شبيه بالعيان سكون امن في استراحه استراحه انس يبقى سكون امن عيان استراحه انس دي الطمانينه الطمأنينة دي اللي بيصنعها علم صحيح عشان كده ال- ال- الطمأنينة دي جت لقلب سيدنا إبراهيم عليه السلام بيقينه لذلك سيدنا إبراهيم في الموقف المناظرة وحاجه قومه اتكلم بعلم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم يعني ازاي انا خاف من شركائكم اللي ال ال العدم وانتوا مش خايفين من ربنا انكم اشركتوا بيه فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون هنا العلم اهو ان كنتم تعلمون الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن سكون امن امان عايش في امان تماما هو ده اليقين اليقين في الله اليقين في قضاء الله وقدره اليقين في قدرة الله وعظمته اليقين ده يصنع العجائب في قلب المؤمن إذا كان بعلم بعلم لذلك ذكرنا أول مرحلة في صناعة اليقين العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله اليقين أول شيء العلم أن يكون عندك علم بالله سبحانه وتعالى الثاني الاتباع على بصيرة وعدم التلفت قالوا إيه لو صدقت ما التفت لذلك الإنسان اللي في حياته يكثر التلفت عشان كده قلنا أن التردد من أخص صفات المنافقين أن التلون من أخص صفات المنافقين لما جاء حذيفة بن اليمان الموت جلس عبد الله بن مسعود عند رأسه وقال أوصني رضي الله عنهما فقال حذيفة رضي الله عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال بلى وعزة ربي قال فإياك والتلون فإن دين الله واحد اللي عنده يقين ما بإيه ما بيلعبش ما بيلتفتش ما بيتلونش كل يوم بحال وكل يوم بطريقة وكل يوم برأي وكل يوم بكلمة وكل يوم ب لا لا لا لا ده راسخ ثابت سكون سكون امن عيان استراحة انس الاتباع يبقى هو ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك بعض الغربيين الذين درسوا حياة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه قالوا إيه قالوا ميزة هذا الرجل أنه كان الرجل الواحد من بدايته إلى نهايته الرجل الواحد هو ابن تيمية من أول ما كان شاب لحد ما مات هو هو لا غير ولا بدل ولا لون ولا حول هي دي القضية ذلك قلت في أصول الوصول إلى الله تعالى كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجد شر الناس عند الله ذا الوجهين أبو وشين وقلنا أبو وشين دول كتير والناس في زماننا في زماننا ما بقوش بوشين بس بقوا كلهم بعشرين وش أو أكتر أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين تحديدا يعني ثلاثة انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق احنا بنتكلم في صناعة اليقين واحد العلم اتنين الاتباع على بصيرة وعدم التلفت وعدم التلون وعدم التردد ثلاثة انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق كلا لو تعلمون علم اليقين لترون لترون هتشوف لترون الجحيم ثم لترونها ثم لترونها عين اليقين واتكلمنا طويلا بقى في هذه القضية أن اليقين أن آه، تنفتح في قلبك عين ترى بها حقيقة الأشياء يا جماعة أن السير إلى الله سبحانه وتعالى أن السائر إلى الله الله جل جلاله يهديه ويبصره عشان كده قلنا في الاعتصام ده نفسه هو الهداية إلى الطريق والحماية في الطريق إن ربنا يهديه يوجهه للطريق ويحميه وهو ماشي في الطريق فالإنسان عشان ربنا يهديه يفتح في قلبه عين ما احنا آمنا في البداية وأيقنا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء يبقى القلوب في إيدين ربنا قال إيه يا عثمان لو كان الخير في يدي هذه وقلبي في يدي تلك لم أستطع أن أضع شيئا من الخير في قلبي حتى يكون الله هو الذي يضعه القلوب دي مش بإيدينا عشان كده قلنا إن السعادة اللهم أسعد قلوبنا بحبك ورضاك أن السعادة الحقيقية سعادة القلب والقلوب بيد الله فلا يسعد القلب إلا الله فالسعادة الحقيقية بيد الله وبقول الحقيقية مش, مش الشكلية ولا المظهرية ولا الوقتية ولا التمثيلية ولا المظهرية السعادة الحقيقية بإيد ربنا عشان كده ال- القلب بإيد ربنا ما يسعدوش إلا ربنا فبإيد ربنا بس السعادة يسعد ويشقي جل جلاله يسعد من شاء بفضله ويشقي من شاء بحكمته وعدله جل جلاله سبحانه وتعالى انفتاح البصيرة ورؤية الحقائق الحق إذا جاء لا يستأذن القلوب بل يقهرها لتستسلم لليقين قلت لكم ان انا ممكن احط مسدس في راسك واقول لك اشرب تشرب غصب عنك لكن ربنا جل جلاله يقهرك فتريد ما يريد اسمه القهار جل جلاله وهو القاهر فوق عباده فيقهر قلبك فيستسلم لليقين فإذا دخل النور القلب وثبت فيه بيقين واستقبله برضا فإنه لا يحول ولا يزول إذا دخل اليقين القلب وثبت فيه إذا وممكن اليقين ما يثبتش أيوة اليقين زي الإيمان بيزيد وينقص ويروح ي- ويجي اليقين بيكثر ويقل أيوة اليقين بيزول من القلب بكل- بالكلية قلنا وأوحينا إلى قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ثم قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لذلك اليقين بقى اللي بينزل في القلب والقلب يستقبل شرطين عشان ما يزولش ولا يحول شرطين أن يستقبله الإنسان برضا لا يحول ولا يزول إذا دخل النور القلب واستقبله القلب بيقين ورضا ثبت فيه بيقين ورضا فإنه لا يحول ولا يزول أربعة دي الجديد النهاردة إيثار الحق على الخلق صناعة اليقين إنك تعرف ربنا فتؤثره جل جلاله آه، اصل احنا قلنا ان آه، اللي بيفسد اليقين تعلق قلبك بالاسباب قلنا لما تتعامل مع ربنا الله لا يجرب وذكرنا مثال لذلك ان لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره ده اليقين في الوعد والوعيد ربنا وعد ان اللي هينصر ربنا ربنا هينصره انا على يقين من ذلك وده الكلام اللي قاله ابن القيم بقى في إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لما قال- قال الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال الله امال احنا شايفين للكافرين سبل على المؤمنين ليه وقال الله عز وجل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فين العلو ده وإحنا مؤمنين أهو قلنا أسهل شيء ادعاء الإيمان ابن القيم بقى بيقول إيه بيقول فإن هذا العلو مرهون بالإيمان فإذا كان كمال الإيمان كان كمال العلو وكلما نقص الإيمان نقص العلو بهذا النقصان يبقى كل ما ينقص الإيمان ينقص العلو نفس الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن كل ما كان كمال الإيمان لا يكون للكافرين سبيل على المؤمنين وكلما نقص الإيمان يكون السبيل على المؤمنين بقدر هذا النقص يبقى لما تعرف ربنا وتبقى على يقين من وعد الله على يقين في الله يبقى كل ما تشوف وعوده وتشوف فيه حاجة يعني مثلا ايه في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ده وعد ربنا فلنحيينه حياة طيبة اذا شفت حياتك مش طيبة يبقى نقص الايمان بقدر نقص الايمان تنقص الطيبة في حياتك وعند كمال الايمان تكمل طيبة حياتك إيثار الله عز وجل إيثار الحق على الخلق قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض هي دي قضية ان لا تؤثر شيئا على الله عشان يحصل لك اليقين في قلبك خمسة التفويض الموقن مفوض لا يشترط راض لا يقترح مستسلم لا ينزعج آه، التفويض هم ثلاث مراتب مرتبطين ببعض التوكل والتفويض والتسليم بس التفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل فإن التوكل بعد وقوع السبب بالأخذ بالأسباب مع الأخذ بالأسباب والتفويض قبل وقوع السبب وبعد وقوع السبب التفويض يكاد يكون هو عين الاستسلام التوكل مع الأخذ بالأسباب بمعنى ان كتير اقول في اليقين اديتكم المثال ده كتير جدا اليقين في الله ان حال حدوث حلول الاقدار اول ما يهجم على قلبك ذكر الله وقلت لكم في قصة الثلاثة اللي آووا إلى غار فنزلت صخرة فسدت باب الغار كان أول حاجة النبي بيعلم الصحابة أول حاجة قالوها لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله سرعة اللجوء إلى الله قلت لك لو أنت بره وزوجتك اتصلت بيك قالت لك الولد سخن أعمل إيه أول حاجة تهجم على بالك إيه آه هاتيله مهبط كلمي الدكتورة آه، روحي هات أخوك ياخدك ونروح. ايه هتجري على الاسباب مش اول حاجه تهجم على قلبك طيب خمس دقايق واكلمك واقول يا رب واتصدق بصدقه وبعدين ادور على الاسباب غالبا ما بي... انا ما بقولش مش هتقول يا رب هتقول يا رب بس مش في الاول هو ده اكبر غلطه في حياتك اكبر غلطه في حياتك ان ربنا مش نمره واحد مش الاول في حياتك بتجري على الاسباب ويتعلق قلبك بالاسباب وتحاول في الاسباب وبعدين تقول يا رب وقد يقول لك ربك آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يا رب يا رب امتى بقى ويا رب بايه شاهد هنا ايه ان ال- ان التوكل مع الاخذ بالاسباب لكن التفويض قبل الاخذ بالاسباب وبعد الاخذ بالاسباب وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد عشان كده قالوا في التفويض ايه ان تعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على سبب هي دي خلي بالك كويس جدا من مسألة التفويض دي ان لما ابقى انا مفوض فوضت امري الى الله أن أوقن أنني لا أملك قبل عملي استطاعة قال الله والله خلقكم وما تعملون يبقى قبل ما أعمل حاجة اصلا انا بفوض امري الى الله ان انا مش هقدر اعمل حاجة الا لما ربنا يأذن ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا قل وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما يبقى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما لا يملك قبل عمله استطاعه اعمل ايه بقى لما ابقى انا عارف ان ايدي دي انا ما اقدرش ارفعها الا بايدي فالذي خلق في يدي قوة رفعها هو الله ولا اقدر انطق بكلمة الا ان يخلق الله هذا الكلام على لساني يبقى لما افهم دي لا يأمن من مكر ان اجي اعملها كده تيجي كده قادر قادر قاهر قهار فلا يأمن من مكر أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون لما تيجي تدبر لنفسك أمر لما تيجي تدبر لنفسك امر وتمكر على الله اه قال الله وقد مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون خلي بالك ازاي ومكرنا مكرا وايه وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنت بتمكر لما سألت الشيخ أعمل كذا قال لك حرام ده ربا مثلا فانت تمكر وتلف وتدور على الربا ويمكر بيك لما قلت الشيخ اعمل كذا قال لك ما ينفعش اصل الشروط في الزواج تبطله تقوم انت تلف وتدور عشان تعمل الشروط اللي انت عايزها هتمكر على مين لا تأمن مكر الله وده كتير بقى في تعاملاتنا اليومية في فكرنا ده الإشكال الكبير في تلويث الفكر تلويث الفكر من النت والأفكار الغربية و نمط الحياة الغربي ده اللي بيدفع الإنسان دايما إنه يمكر على الله يمكر على الشرع هو مش في دماغه إنه يسمي ده مكر لكن عند ربنا اسمه مكر الشيطان أول عمله التزيين تسمية الأشياء بغير مسمياتها أن يعلم العبد التفويض بقى أنه لا يملك قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ده صعب جدا مش سهل الله المستعان هو ده اليقين والتفويض التفويض اللي هو مؤدي الى اليقين انك انت قد تكون الامور صعبة شوف ببساطة هقول لك من الاخر وعلى كيفك واختر لنفسك مفيش حاجة سهلة مفيش حاجة في الدنيا دي سهلة كل حاجة محتاجة مشقة وتعب عشان تحصل عليها اللي عايز زي ما قلت لكم قبل كده كتير المثال ده طلبة الثانوية العامة الواد اللي عايز يجيب 90% بيذاكر 20 ساعة في اليوم بيتعب عشان يجيب المجموع ده بيتعب اللي عايز فلوس عايز يجمع ملايين بيتعب عشان يجيب فلوس اللي عايز ي- ي- ينجح في الحياة بأي طريقة محتاج تعب وبذل مجهود وتضحيات ضخمة طب اللي عايز يوصل للجنة ألا إن سلعة الله غالية غالية الأمور مش سهلة صعبة بس حين يعين ربك يكون كل شيء سهلا لما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم ها وإنه ليسير على من يسره الله عليه وإنه ليسير على إيه على من يسره الله عليه اللهم سهل لنا كل صعب اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا اللهم سهل لنا كل صعب يبقى لا ييأس من معونة أن يسخر الله لك أسبابا تعينك وهو ده التفويض بقى لما فوض أمري إلى الله وده أجمل شيء في الدنيا أجمل شيء في الدنيا وأعظم شيء في الدنيا إنك تقول فوضت أمري إلى الله ولكن مين اللي هيقولها من قلبه بصدق والله وأشهد الله أنك حينها ترى العجائب ترى العجائب وترى كيف سخر الله لك انك تشتكي بس لربنا يا رب انت ترى وتعلم وانا فوضت امري اليك توكلت على الله وخلص الموضوع انتهينا لا ييأس من معونة هتجيلك المعونة بقى هتنزل الإعانة هنا شوف سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما في العو... رحلة العودة من الطائف ووقع اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي نزل ملك الجبال سيدنا موسى لما راح مدين وسقى لل... للمرأتين ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما كده على طول مباشرة بس انت تفوض وتلاقي الأسباب جات لك لحد رجليك فلا ييأس من معونة ولا يعول على سبب أصل أحيانا قلت لكم إن بعض الناس بعض الناس بيبحث عن حل وبعض الناس بيبحث عن مشكلة يوجد لكل حل مشكلة يعني في ناس كده توجد لكل مشكلة حل وبعض الناس توجد لكل حل مشكلة تقول له اعمل كده يقول لك عملته مفيش فايدة اعمل كده عملته مفيش فايدة اصل ما ده مش فاهم ان ربنا قد يجعل المشكلة هي الحل قادر قاهر قهار سبحانه وتعالى آه، فالتفويض أن تفوض أمرك إلى الله والله يربي عبده بما شاء قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء شفت إنشاء دي فسوف يغنيكم الله من فضله إيه إن شاء كان اقتصاد مكة يقوم على السياحة على المشركين اللي بيجوا يحجوا ويعتمروا دول اما ربنا قال لهم إن الم- انما المشركون نجس ما يدخلوش المسجد الحرام تاني طب وهناكل منين إيه؟ التجاره كلها بتقوم عليهم قال سوف يغنيكم الله من فضله ايه ان شاء ما تشرطش على ربنا ان شاء اللي هي قد يبتلي يعني انسان عرف ان ال- ال- ان العمل الفلاني ده ربا طب وبعدين ما انا ماليش دخل الا كده طب انا هبطل ربا اهو وربنا يرزقني ان شاء قد يبتليه الانسان بالفقر والحاجه والذل امتحانا ما تشرطش على ربنا ان شاء جل جلاله ودي محل المسألة اللي كتير بنضربها ان هل يسامح المحب فيما لا يسامح فيه غيره ام يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره ها لما يكون انسان ربنا بيحبه يسامحه في حاجات ما يسامحش فيها حد ويعديها له ولا يعاقبه على صغيرة ما بيعاقبش عليها حد ابن القيم ذكر فصل بقى ذكر فيه عشر أسباب وعشرين سبب من اللي بيقولوا يعاقب واللي بيقولوا يسامح وفي النهاية قال إيه ولكن الله يربي عبده بما شاء دي ملهاش حكم ثابت لا قد يعاقب وقد يسامح ربنا بيربي عبده اللي بيحبه بيربيه بما شاء قد يعاقبه ويشدد عليه في العقوبة قال نحن معاشر, معاشر الأنبياء يشدد علينا في البلاء صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد يعاقب وقد يسامح فيما لا يسامح فيه غيره دي حاجة مردها لربنا كيف يربي عبده ليكون وليا من أولياء الله الصالحين عشان العبد ده يبقى ولي من أولي من أولياء الله الصالحين قد يعاقبه وقد يسامحه آه، ربنا جل جلاله له الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله ستة استشعار المعيه أيها الأحبة اعتقادنا أن الله جل جلاله أقرب إلى عبده من حبل الوريد أقرب إلى كل الناس إلى كل الخلق لكنها معية علم وإحاطة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم يبقى معية علم وإحاطة قرب علم وإحاطة لكن معية النصرة معية الأنس معية آه، العطاء والإكرام دي معية أخرى اللي هي بقى والله مع الصابرين إن الله مع المتقين إن دي معية تختلف اللي هي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللي هي سيدنا موسى قال أصحاب موسى إل إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي المعية دي غير المعية العامة اللي هي مع كل الناس مع كل الخلق قرب من الناس قرب من الخلق دي معية علم وإحاطة لكن معية النصرة معية الأنس معية ال- آه، آه، آه، ال- القوة والعناية والإكرام ورفع المكانة دي معية تختلف معية أخرى المعية ديك تأتي باليقين في الله وهي ثمرة اليقين في الله شوف لما هاجر عليها السلام سيدنا إبراهيم راح وضعها في مكان واد غير ذي زرع في وسط صحراء قفر فقر لا بشر ولا زرع ولا ميه وضعها هي وابنها كده عند سور صغير مبني ما ت- ما يعرفوش ده ايه وضعهم واداهم ظهره وماشي نادت عليه يا ابراهيم وقف اتتركنا هنا وحدنا تخيل انت الوضع ده انا عايزك تتصور هذا المشهد ان سيدنا ابراهيم وضعهم في مكان صحراء تبص كده اخر ما تجيب عينك رمل صحراء جبال جنب يا دوبك سور كده من مباني مش ظاهر قوي مطمور حطهم هي وابنها ومعاهم الزاد والزواد ولا نادت يا ابراهيم وقف كده ومديها ظهره وبيكلمها ومديها ظهره يا ابراهيم اتتركنا هنا وحدنا لم يرد واقف يا ابراهيم اتتركنا وتمضي مش هتقعد معانا لم يرد فتعجبت قالت ده ابراهيم الخليل مش هيعمل كده لوحده قال آه الله امرك بهذا ربنا قال لك تعمل فينا كده قال نعم قالت اذا لن يضيعنا توكل على الله واللي امرك معانا انت هتسيبنا لكن اللي امرك مش هيتركنا الله ده اللي بقوله دايما ما كان لاسماعيل عليه السلام ان يقول لابراهيم عليه السلام افعل ما امرك ربك يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ما كان لولد ان يقول هذا الا ولدا تربى في بطن ام قالت يوما ما اذا لن يضيعنا اصل امه مجربه أمه قالت الله أمرك إذا لا يضيعنا فقال له افعل ما تؤمر ما هي كلها أوامر من فوق عشان كده قلت لك إذا قمت بأمر الله فلن يضيعك لن ي... لن تضيع اللي بيضيع اللي ضيع أمر ربنا اللي ضيع أمر ربنا هو اللي بيضيع ولذلك أنت محتاج تعرف الأول إيه هو أمر ربنا مراد ربنا منك دلوقتي في الحالة دي تاني هنعيد قصة الرجل الذي رآه سيدنا موسى يدعو رفع يديه إلى السماء ويدعو ويبكي حتى بلت دموعه لحيته والأرض قال يا رب ارحم هذا الرجل الكبير فإني قد رحمته قال الله لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه يبقى تعرف حق ربنا عليك الأول تعرف مراد ربنا منك الأول تعرف أمر ربنا ليك الأول عشان يرحمك ويكون معك ولا يضيعك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شوف لما خرج وانا عايزك برضه لما اكلمك تتصور المشهد ده كأنك شايفه سينما قدامك في الغار هو وسيدنا أبو بكر الاثنين والغار زي ما قلت لكم كده باب مفتوح معلش باب مقفول بترباس ولا بقفل مفتوح يا دوبك عليه شوية عنكبوت و... وبتاع ال... واقف الكفار قدام باب الغار وسيدنا النبي وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه سيدنا النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وسيدنا ابو بكر رضي الله عنه سامعين الحوار اللي بيجري بره ابو جهل وابو سفيان وشيبه وعتبه بن ربيعه واكابر مجرميها واقفين قدام باب الغار وبيقولوا بس امسكه وانا هدح رقبته هقطم رقبته انا هقطعه انا هقتله انا هغرز الخنجر ده في بطنه انا ه... والنبي جوه سامع هو سيدنا ابو بكر وسيدنا ابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا لو حد منهم وطى كده هيشوفنا ورسول الله صلي عليه ولا اتعدل ولا قال- ولا وقف ولا اتحرك نايم حاطط دماغه على رجل سيدنا ابو بكر وقال ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال له لا تحزن ما تخافش يعني ان الله معنا هي دي الطمأنينة اللي بقول لك عليها سكون امن استراحة أنس عيان في منتهى الطمأنينة لأنه خروجه من الغار ها أمر أمر من ربنا خروجه من مكة لأن خروجه من مكة أمر أمر من ربنا فهو ماشي بالأوامر فما يخافش آه الله أمرك نعم إذا لن يضيعنا إذا لن يضيعنا هي دي هي دي القضية استشعار المعية انك تحس ان ربنا معاك بس آه، في فرق بين واحد ربنا معاه وواحد ربنا عليه يا ترى ربنا معاك ولا عليك هو ده الكلام بس لما نقول لما تقول لي ربنا معايا طبعا اقول لك معاك بايه قلنا ولا ينصرن الله من ينصره يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قل لي إمتى وإزاي نصرت ربنا عشان ربنا ينصرك إمتى وإزاي كنت مع ربنا عشان يبقى ربنا معاك إمتى وإزاي آثرت ربنا عشان ربنا يؤثرك ولا يؤثر عليك كما تدين تدان الجزاء من جنس العمل استشعار المعية سبعة وهي الأخيرة في آه، صناعة اليقين الربط على القلب الربط على القلب والربط على القلب هو هبة من الله الكريم دايما في المقامات بنقول آه ان المقام ده وهبي ولا كسبي يعني ده موهبة من الله ولا كسب بيكتسب الإنسان بعمله في مقامات هي هبة مطلقا محض هبة من الله سبحانه وتعالى اليقين زي ما قلنا بدايته كسبي وتمامه وهبي انك تبدأ بالعلم في تحصيل اليقين وبعدين ربنا يهبك اليقين الربط على القلب وهبي تماما لأن الربط على القلب بيأتي حين زلزلة القلب شوف سيدنا موسى لما بيجري يفر من فرعون ومعاه أصحابه ووراه جنود فرعون فوجئ البحر قدامه وفرعون وجنوده وراه أصحاب موسى قالوا بس ضعنا ضعنا هيدمرنا هياكلنا فرعون ورانا ولا نرمي نفسنا في البحر هنا بقى ده محل ايه الربط على القلب عشان كده سيدنا موسى الكلمة اللي ملت آفاق الكون كله قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا كلا إن معي ربي سيهديني لطرق النجاة من الأعداء سيهديني لطرق النجاة من الأعداء وطرق النجاة من الأعداء حين يسخرها الله قد لا يستسي... تستسيغها عيون الآخرين آذان الآخرين أفهام الآخرين بس ده مش موضوعهم ده موضوعك أنت أنت مع ربنا عشان كده لما جه يضرب البحر بالعصاية أصحابه يقولوا له إيه أنت بتعمل إيه بتعمل إيه تضرب البحر بالعصاية وأنت هتضرب الأرض تطلع مية قال أصحاب موسى إنا لمدركون ضرب البحر بالعصا انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم زي ما قلت لك كده تصور المشهد كأنه سينما قدامك إن هنا مية بتهدر هنا مية بتهدر وهنا أرض يابسة سيدنا موسى ماشي عليها هو وأصحابه وهم ماشيين كده بيلمسوا المية بإيديهم كده والمية واقفة وهو ماشي الربط على قلب سيدنا موسى لما وصل لحافة البحر وضرب بالعصاية وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين تاني أقول ما كان لموسى أن يقول كلا إلا أنه تربى في بطن أم لما قال لها الله ألقيه ألقته ألقيه في اليم ألقته لما بقول لك بقى قلب أم إسماعيل وقلب أم موسى بقول لك إزاي تبحث عن زوجة تولد لك ولد يكون في قلب موسى وإسماعيل أن البطن الأم ده أول محضن تربوي تربى فيه الطفل وكتير في الزواج بقول الكلام ده واقول هتجيبها منين دي لكن الحقيقه ان انا قصدي اقول لك ربي بنتك ربي ابنتك انها تكون الام دي اللهم ربي اولادنا اللهم اصلح زوجاتنا اللهم انقذنا ونجنا للكلام بقيه تاتيكم اللقاء القادم ان شاء الله احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم